على قواعد متعلقة بالعقيدة أو أحفظكم أصول ومبادئ متعلقة بالعقيدة لا أنا هدفي من وراء سلسلة أصول الإيمان إن إحنا نتحول من دارسي عقيدة إلى رجال عقيدة إن إحنا فعلا نكون رجالة في مسألة العقيدة سيدنا عثمان رضي الله عنه إحنا هندرس في العقيدة في باب الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقصاص وأن الله عز وجل جعل بين الجنة والنار قنطرة يقف فيها الناس ليقتصون مظالم كانت بينهم في الآخرة ده بنسميه قواعد الاعتقاد ده قاعدة من قواعد الاعتقاد وهدي لكم عليها الأدلة وهدي لكم عليها الأصول بتاعتها من القرآن ومن السنة دي دراسة عقيدة وده مش هيكون هدفي الأساسي أنا هدفي الأساسي نطلع من القاعدة لصلب العمل احنا هنشتغل على القاعدة دي ازاي على الأرض عثمان رضي الله عنه لما فهم القاعدة دي من درس العقيدة اللي خده من النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان بن عفان في يوم من الأيام في وقت غضب كده خد أذن غلام يعمل عنده ف... ف... ففركها فركا شديدا آخر الليل عثمان رضي الله عنه بيراجع إيه اللي عمله طول النهار فافتكر أنه آذى عبد من العبيد بتوعه فبسرعة نادى عليه وقال خذ بأذني افرك افرك افرك فوالله لقصاص الدنيا أهوى من قصاص الآخرة ده واحد اسمه دارس عقيدة ولا راجل عقيدة ده من, ال... من اسمه ده اسمه راجل عقيدة بس مش دارس عقيدة لانه قدر يحول قواعد الاعتقاد اللي درسها من النبي صلى الله عليه وسلم لواقع ملموس في الحياة سيدنا عمر رضي الله عنه كان درس في قواعد الاعتقاد ان الله سبحانه وتعالى سيسأل كل مسؤول عن رعيته فعلشان كده عمر لما اصبح والي على الرعية بسط العدل, بس بسط العدل في الناس ليه بسط العدل في الناس ليه بسط العدل في الناس هو كلمته توضح لينا ليه بسط العدل في الناس وليه اجتهد في حاجة, في حاجة زي كده قال عمر رضي الله عنه والله إنني لا أخشى أن تتعثر دابة بالعراق فيسألني ربي عز وجل عنها يوم القيامة يا عمر لما لم تمهد لها الطريق ده اللي احنا عايزينه إخواننا وأخواتنا عمر علم يقينا أنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى الإمام أحمد في أصول السنة بيقول وأن الله سيكلم عباده يوم القيامة ليس بينه وبينهم ترجمان هنا دي قاعدة من قواعد الاعتقاد وضعها الإمام أحمد من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهنا بسرعة سيدنا عمر رضي الله عنه حول القاعدة الحياة حول القاعدة لواقع في حياته وده اللي احنا محتاجينه ده اللي احنا محتاجين نفهمه احنا محتاجين نفهم ان العقيدة احنا بندرسها علشان نحولها لواقع في حياتنا ان العقيدة بنحولها علشان نتحول وننتقل من دارسي عقيدة الى رجال عقيدة ده اللي نفسي دايما اوصله للناس يا جماعة العقيدة امر تاني خالص امر تاني خالص الصحابة رضي الله عنهم امنوا بالجنة والنار زي ما احنا مؤمنين بالجنة والنار قال أهل العلم والإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا أعدهما الله عز وجل لمن أعد الله الجنة لمن أطاعه وأعد النار لمن دي قواعد الاعتقاد اللي احنا هندرسها في العقيدة ولكن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين القرون المفضلة الأولى هم سبقونا لأن هم حولوا القواعد إلى واقع في حياتهم إلى واقع في حياتهم علشان كده سيدنا عمر رضي الله عنه في يوم من الأيام وهو يطوف على الناس في المدينة بيتحسس أخبار الناس اللي محتاج حاجة يساعده أو الكلام ده سيدنا عمر رأى يعني ناس موقدين لنار من بعيد فذهب إليهم فقال السلام عليكم يا أهل الضوء فقالوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وشكوا له شكوا لعمر إن عمر طبعا ما يعرفوش إن ده عمر الخطاب أمير المؤمنين فشكوا له ان عمر لم يوفيهم حقهم وانه لم يعطيهم يعني الواجب عليه تجاههم واشتكوا لعمر فعمر رضي الله عنه وكان معه غلامه اسلم توجه الى بيت مال المسلمين وشال الطعام على ظهره واخذ الحطب على ظهره فاسلم يقول له يا امير المؤمنين انا احمل عنك يقول له وأنت تحمل عني أوزاري يوم القيامة وينزل عمر رضي الله عنه بعدما يصل إلى الناس ياخد الحطب ويوقد الحطب ويقعد ينفخ في الحطب علشان النار توقد فيه وقال أسلم حتى رأيت الدخان يتخلل لحية عمر وأنا أقول يا أمير المؤمنين عنك يا أمير المؤمنين قال وأنت تطفئ عني النار يوم القيامة حتى أوقد لهم الطعام حتى أوقد النار وجهز لهم الطعام وأعطاهم وأكرمهم والمرأة تقول والله يعني كان عمر أولى بك من هذا الفعل عمر رضي الله عنه ليه عمل كده خدت بالكم من الكلمة هو بيقول وأنت تطفئ عني النار يوم القيامة دول رجال العقيدة اللي احنا عايزين نعيش معاهم انا عايز اتحول في يوم من الايام ان انا اكون كده هندرس في الصراط هندرس في الصراط ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وتب- وترسل الامانة والرحم فتكون على جنبتي الصراط الامام النووي بيعلق وبيقول ان محدش هيعدي على الصراط غير بعد ما يتسأل عن الامانة وبعد ما يتسأل عن الرحم اللي وفى الامانة واعطى الامانة ووصل الرحم ده اللي هيعدي هل يا ترى انا النهاردة بعد ما خدت دي كقاعدة من قواعد الاعتقاد هل انا هطبق ده عندي في حياتي هو ده اللي احنا محتاجين نتعلمه من خلال السلسلة فمن البداية انا حبيت اقصى ليكم هذا الاصل المهم يا اخواني يا اخواتي بارك الله فيكم جميعا فارق كبير جدا بين دارس العقيدة وبين رجل العقيدة وصدقوني دراسة العقيدة التي لا ينبعث منها العمل الصالح في حياتنا يعني لا قيمة لها لا قيمة لها وهذا علم لا ينفع بل علم يضر صاحبه بل هذا علم يضر صاحبه احنا محتاجين العلم اللي ينفعنا بالفعل صحابة رضي الله عنهم درسوا زمان من النبي صلى الله عليه وسلم ان الايمان بيزيد وينقص ان الايمان بيزيد وينقص هل يا ترى احنا حولنا ال ال الاصل العقدي ده لواقع في حياتنا احنا للأسف لا وعلشان كده بتكتر جدا الاسئلة عندنا الاسئلة دايما بتكتر يا شيخ انا اشعر بفطور يا شيخ انا حاسة بضعف ايمان طب انت درست زمان قواعد الايمان وعرفتي الإيمان إمتى بيزيد وإمتى بيقل وعرفتي إيه أسباب زيادة الإيمان وأسباب نقصان الإيمان أنت ليه ما طبقتهاش أصل إحنا طول عمرنا بنتعلم إن العقيدة عبارة عن دراسة وخلاص إحنا عملنا فصل تام ما بين العقيدة وما بين الحياة وبالتالي وبالتالي الناس دي بتضيع الناس دي بتضيع منا طلبة العلم ولادنا اللي احنا بنعلمهم بيضيعوا منا ليه؟ لأن احنا علمناهم ازاي نفصل ما بين الدرس وما بين الحياة الصحابة رضي الله عنهم كانوا في كل درس من دروس العقيدة سواء من أصول القرآن أو من أصول السنة كان بسرعة الصحابة بيبدأوا يفهموه كويس جدا ويبدأوا يطبقوه في أرض الواقع لكم أن تخيلوا وأختم بالنموذج ده علشان أفرق ليكم بين رجل العقيدة وبين دارس العقيدة كلنا نعلم يقينا ان احنا هنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى والله عز وجل سائل ومن ضمن الاسئلة الاسئلة عن الحقوق اللي هتكون بينا يوم اللي كانت بينا في الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول أول خصمين بين يدي الله عز وجل يوم القيامة جاران هل يا ترى احنا لما عرفنا ان ده من اصول الاعتقاد طبقناه في واقعنا طب تعالوا نشوف الصحابة ماذا فعلوا لما عرفوا ان ده اصل من الاصول قال الله سبحانه وتعالى ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب لرب العالمين القاعدة العقدية اللي بناخدها من أوائل سورة المطففين إن كل من طفف المكيال والميزان سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة علشان ربنا سبحانه وتعالى يسأله عن هذا التطفيف وعن هذه الحقوق التي أكلها بغير حق ابن عباس بقى بيقول لنا كيف تعامل الصحابة مع هذا الأصل العقدي قال ابن عباس كان الصحابة من أسوأ الناس كيلا كانوا في الكيل والميزان حاجة بشعة حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى ويل للمطففين فكانوا من أحسن الناس كيلا شفتوا الفارق الكبير ايه الفارق الآن الفارق الآن بين واحد درس عقيدة وبين واحد حول العقيدة لأسلوب ومنهج حياة وده اللي احنا هنحاول بقدر المستطاع ان احنا نعمله من خلال دورة اصول الايمان اللي هتكون كل يوم اتنين ان شاء الله لمدة 12 درس باذن الله تبارك وتعالى انا ما يهمنيش ان انا اخلص اس- الاركان الستة للايمان ولكن الاساس عندي الان ان احنا ناخد قواعد نحولها لواقع في حياتنا وده اللي احنا هنسعى له وانا هبقى ماشي بقدر المستطاع واحدة واحدة علشان زي ما قلت لكم ده منهجنا وده المنهج اللي عايز اخواتنا اللي على الزوم واللي على اليوتيوب واللي على الفيس واللي على مجموعات الواتس واللي على مجموعات التليجرام احنا لازم نحول العقيدة للناس كده احنا لازم نعلم العقيدة للناس كده مش هنحول العقيدة ان احنا نحفظهم قواعد ونحفظهم ادلة لا احنا هنحاول بقدر المستطاع ان احنا نطلعهم من القواعد الى قالب الى قالب العمل بهذه القواعد وعشان كده قلت لكم انا ارجو من الله ان انا اخلص الاصول الاركان الستة ولكن انا هدفي الاسمى هو تدريب الاخوة والاخوات الموجودين معايا الان ازاي نحول قواعد الايمان الى عمل وحياة وواقع احنا عايشينه تعالوا من البداية نعرف اولا ال- الدرس النهاردة هو اول درس ما معنى الايمان احنا هنتكلم عن اصول الايمان فايه هو الايمان وايه ثمرة الايمان واحنا ليه بقى نسعى ان احنا نحافظ على ايماننا هو ده درس النهاردة درس النهاردة بيتكلم معانا عن معاني الايمان معنى الايمان في اللغة وفي الاصطلاح وهيتكلم معانا عن زيادة الإيمان ونقصان الإيمان وعن ثمرات الإيمان ثلاث عناصر ولو الوقت انتهى من غير ما نكمل أنا ما عنديش مشكلة لأن الأساس عندي إن أنا هديلكم النهاردة قواعد نحولها على طول لواقع الحياة تعالوا مع بعض واحدة واحدة النهاردة نعرف إيه هو الإيمان وده سؤال يجي لنا في الامتحان عرف الإيمان لغة ده ممكن يجي لنا في الامتحان الإيمان في اللغة معناه إيه الإيمان في اللغة معناه إيه الإمام الأزهري رحمة الله عليه أنا هقول لكم القاعدة اهو وهنقلكم من القاعدة لصلب لصلب الواقع العملي ما هو الإيمان؟ قال الإمام الأزهري رحمة الله عليه إمام اللغة اتفق أهل العلم من اللغويين على أن الإيمان هو التصديق ومعناه الدخول في صدق الأمانة التي ائتمن الله العبد عليها فمعنى التصديق هنا انك تتحمل الامانة اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاها ليك بصدق ما هي هذه الامانة الفرائض امانة صلاتنا للفرائض امانة رمضان امانة الزكاة امانة الحج امانة تعالوا نحولها الارض الواقع ما هو خلاص الايمان هو التصديق ومعناه الدخول في صدق الامانة التي اتمن الله العبد عليها تحويلها بقى الارض الواقع انا النهاردة لما اقوم احافظ على صلاتي في وقتها واداوم عليها في وقتها ده اسمه ايمان لما في يوم من الايام النهاردة احافظ على صيامي انه تشوب غيبة او نميمة او كذب ده اسمه ايمان لان انا بحافظ على الامانة اللي انا احتملتها على كتفي بين يدي الله عز وجل قال اهل العلم والجوارح امانة فغضي لبصر وانا ماشي في الشارع لما غضيت البصر كده انا من جوايا بقول لنفسي اللي انت عملتيه ده اسمه ايمان لان انا بالفعل كنت صادق في تحمل الامانة اللي ربنا سبحانه وتعالى حملها لي مثال اخر مثال اخر ان انا هتصدق بهذه اليد لا تمتد هذه اليد الى الى امرأة في الحرام او نحو ذلك او تمتد لاكل مال حرام فانا لما صمت ايدي عن اكل الحرام او لمس امرأة بغير وجه حق دي اسمها امانة وده اسمه ايمان ليه اسمه ايمان لان انا فعلا كنت صادق في تحمل الامانة اللي ربنا سبحانه وتعالى امنني عليها يبقى اول حاجة اول معنى من معاني الايمان في اللغة النهاردة اسمه التصديق ومعنى التصديق هنا هو الدخول في صدق الامانة التي حمل الله عز... التي تحملها هذا العبد طب والمعنى الثاني ابن منظور رحمة الله عليه بيعرف الإيمان أيضا في اللغة فيقول حد الزجاج الإيمان بقوله إظهار الخضوع والقبول للشريعة إظهار الخضوع والقبول للشريعة إيه معنى الكلام ده؟ هنعرف إن في قاعدة عندنا الإيمان معناه في اللغة اتنين بعد تصديق صدق الدخول في الأمانة التي ائتمن الله العبد عليها اتنين هو إظهار الخضوع والقبول للشريعة يعني الصحابة وهم بيشربوا الخمر لما سمعوا النداء منادي ينادي ألا إن الخمر قد حرمت إن الله يقول إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه هنا الصحابة عملوا إيه قال أبو طلحة يا أنس أخرج إلى هذه القلال برميل خمر فألقها في طرقات المدينة فألقوها في طرقات المدينة حتى جرت في سكك المدينة أنهارا ده اسمه ايه ده اسمه اظهار الخضوع فاحنا نقول ان ده اسمه ايمان اظهار الخضوع وقبول الشريعة اللي ربنا يعني بعث بيها النبي صلى الله عليه وسلم ده اسمه ايمان علشان كده لما فرض الله الحجاب على المؤمنات تقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت اصدق ايمانا من نساء الانصار لما نزلت آية الحجاب عدنا الى بيوتهن فشققنا مروطهن فاختمرنا بها اول ما سمعوا الآية على طول اظهروا الخضوع لبس النبي خاتم الذهب صلى الله عليه وسلم طلع على المنبر وقال لهم بعد ما الصحابة كلهم لبسوا خواتيم الذهب قال ان الله حرم هذا على ذكور امتي فطرحه النبي صلى الله عليه وسلم كانت النتيجة فطرح كل الصحابة خواتيمهم لطرح النبي خاتمه ده اسمه ايه ده اسمه اظهار الخضوع والقبول للشريعة ده الايمان هو ده الايمان بقى الايمان اظهار الخضوع التام لشريعة ربنا سبحانه وتعالى عشان كده سبحان الله الصحابة رضي الله عنهم كان في كل موطن من المواطن اللي بتأتيهم فيها الأوامر عرفوا ان الإمام معناه إظهار الخضوع وقبول الشريعة فكان في كل أمر من الأوامر على طول ينكى صوته يقول سمعنا وطعنا فوق دماغنا من فوق النبي صلى الله عليه وسلم يأمر زينب بنت جحش ويقول لها انكحي أسامة طب أسامة ده, ده, ده عبد عفوا انكحي زيد طب ده زيد ده عبد مولى من الموالي وأنا سيدة قريش فبتقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يا رسول الله يعني ده, ده, ده أمر فأنزل الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم قالت له سمعا وطاعة يا رسول الله أنكح زيد ما عنديش أي مشكلة خالص الله إيه اللي حصل هو ده بنسميه الإيمان ليه لأنها أظهرت الخضوع والقبول للشريعة وده المعنى الثاني من معاني الإيمان إظهار الخضوع والقبول للشريعة طب والمعنى الثالث المعنى الثالث عرفه الفيروز بادي إمام اللغة رحمة الله عليه فقال الإيمان في اللغة معناه الثقة والخضوع لله سبحانه وتعالى ده هو زود حاجة تانية في الإيمان قال إن الإيمان خضوع وثقة إنك وانت بتعمل هذا العمل أنك بهذا ترضي الله وأن هذا هو عين الخير وعين, وعين الصواب ليك وعين الخير ليك في الدنيا والآخرة ثقتك في الله اسمها إيمان خضوعك لأمر الله اسمه إيمان انك لما بتخضع يعني سبحان الله مثال نحولها لواقع عملي عبد الله بن المبارك في معركة من المعارك لقى واحد بعد المعركة بيبكي فبيقوله بتبكي ليه قال مات فرسي قال له خلاص انا اشتري الفرس بتاعك ده ب 700 درهم الراجل الفرس مات اصلا ما عادش له قيمة اصلا خد الدراهم ورجع بسرعة على البيت فرحان مبسوط وراجع بقى من الجهاد فقال رايح شوية فنام فرأى في المنام انه دخل الجنة فوجد الفرس بتاعه ومن ورائه سبعمائة من خيل الجنة ما هو الفرس بسبعمائة في الجنة فذهب ليأخذ فرسه فقال له ملك من الملائكة دعه فإن هذا لعبد الله بن المبارك سيبه ده ده مش بتاعك ده بتاع ابن المبارك فكانت النتيجة حزن الرجل وقام من نومه فزعا خد ال 700 درهم وطلع جري على ابن مبارك قال له يا عم خد ال 700 درهم بتوعك فسأله ابن مبارك ولما فعلت هذا قال رأيت في المنام أنني كذا وكذا وكذا وحكى له القصة فضحك ابن المبارك بصوا بقى معنى يعني إيه الإيمان هو الثقة والخضوع لأمر الله فقال ابن المبارك عبد الله ارجع فما رأيته أنت مناما رأيناه نحن يقظة احنا, احنا, احنا شايفينه بعينينا وهي دي الثقة انا واثق ان انا لما بتصدق بجنيه ان ربنا سبحانه وتعالى هيرده مئات ومئات المئات ويوم القيامة اللقمة تكون كجبل احد حسنات هو ده الايمان هو ده الإيمان وهي دي الثقة اللي الفيروز بادي بيعرف بها الإيمان فيقول الإيمان هو الثقة والخضوع لله سبحانه وتعالى خدنا الآن ثلاث قواعد وهي منطلقة من تعريف الإيمان لغة الإيمان لغة التصديق ومعنى التصديق الدخول في صدق الأمانة التي ائتمن الله العبد عليها وقلنا أن الأمانة دي ممكن تكون الفرائض وممكن تكون الجوارح وخدنا تطبيقاتها العملية في أرض الواقع جينا بعد كده قلنا ان الامام ابن منظور قال ان الايمان هو اظهار الخضوع اظهار الخضوع والقبول للشريعة وبعد ذلك قلنا ان الفيروز بادي قال ان الايمان هو الثقة والخضوع لله سبحانه وتعالى ثلاث قواعد خدناهم هيجي لنا في الامتحان الايمان في اللغة واحد اتنين تلاتة تطبيقاتها في الحياة واحد اتنين تلاتة زي ما انا هقول لك قول القاعدة هقول لك برضو قول تطبيقاتها في الحياة ايه طيب ايه بقى الايمان في الاصطلاح العلماء بعد ما بيعرفوه في اللغة بيعرفوه ايضا في الاصطلاح ما تعريف الايمان في الاصطلاح قالوا الايمان في الاصطلاح هو عبارة عن تصديق الجنان اللي هو القلب تصديق الجنان وايه كمان وقول اللسان وايه كمان وعمل بالجوارح والاركان قالوا الايمان ده هو عبارة عن مجموع ثلاث اشياء مع بعض ان القلب يكون مصدق ان اللسان يكون متكلم ان الجوارح بتكون تعمل وطبعا ده كله في طاعة الله عز وجل ده فين في القرآن عشان لما اقول لكم اذكر دليل على ان الايمان هو تصديق اللسان تصديق القلب او الجنان وقول اللسان وعمل بالجوارح وكام هحفظوا الآية دي وهي آية في اوائل سورة الانفال قال الله سبحانه وتعالى انما المؤمنون مين هم من بقى المؤمنين دول مين من هؤلاء المؤمنون الذين ذكرهم الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله أدي قول لسان وجلت قلوبهم أدي عمل القلب وإذا تليت عليهم آيته أدي عمل الأذن عمل الجوارح زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أدي عمل القلب توكل عمل قلبي الذين يقيمون الصلاة أدي عمل بدني ومما رزقناهم ينفقون ودي التصدق بالمال عمل الجوارح أيضا أولئك هم المؤمنون حقا فجمع الله عز وجل في هذه الآية تعريف الإيمان في الاصطلاح اللي هو تصديق الجنان عمل القلب وقول اللسان وقول اللسان وعمل بالجوارح والأركان فجمع الله في هذه الآية الثلاث معاني خدوا دليل آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم هنجمع الثلاثة اهو في حديث واحد للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وده عمل الجوارح عمل اللسان ده قول اللسان عفوا ده قول اللسان أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق وده عمل الجوارح والأركان والحياء شعبة من الإيمان وأدي عمل القلب فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاث معاني مهمة جدا ثلاث معاني مهمة جدا اللي هم الثلاث معاني بتوع معنى الإيمان في الاصطلاح تصديق الجنان قول اللسان عمل بالجوارح والأركان وعلى هذا اتفق علماء الاعتقاد من أهل السنة والجماعة قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية الإيمان قول اللي هو لسان وعمل الجوارح ونية اللي هو عمل القلب وقال الإمام البخاري رحمة الله عليه لقيت أكثر من ألف شيخ بمصر والحجاز والكوفة واليمن والشام جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن أدركناهم وهم متوفرون يقولون الإيمان قول وعمل ونية والإمام الحافظ ابن عبد البر رحمة الله عليه قال أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل ولا عمل إلا بنية يبقى إذن إحنا خدنا الآن لحد الآن أربع قواعد ثلاث قواعد متعلقين بمعنى الإيمان في اللغة والأمر القاعدة الرابعة هي متعلقة بالإيمان في الاصطلاح طيب هذا ال ال ال ال الإيمان هذا الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يدينا التطبيقات العملية بتاعته اللي هو قول اللسان وتصديق الجنان وعمل بالجوارح والأركان ايه التطبيقات العملية بتاعته هنلاقي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيربط ما بين اعمالك وما بين اخلاقك ان ده دلالة على الايمان يعني قدر الصلاة يدل على الايمان قدر الصيام يدل على الايمان اخلاقك مع الناس بتدل على الايمان علشان النبي يحول لنا القاعدة اللي بتقول قول اللسان وتصديق الجنان وعمل بالجوارح والاركان يحولها النبي صلى الله عليه وسلم لواقع عملي فكان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بيقول لنا في عمل القلب ايه يقول الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فهنا ربنا وضح لنا ان الايمان هو التسليم لامر الله والتسليم لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وده عمل القلب وده العمل القلبي النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وده عمل القلب المتعلق بالاعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان لكل شيء حقيقة ولن يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه فهنا النبي ادانا مجموعة من العقائد علشان تبقى موجودة جوه القلب لأن ده جزء من الإيمان ثم بعد ذلك ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمل علشان يربط لينا دايما العمل بالإيمان ويقول لنا خدوا بالكم إن العمل أصل عظيم من أعظم أصول الإيمان فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه وفد عبد القيس شوفوا ازاي النبي ببساطة بيشرح لهم يعني ايه قول اللسان وعمل الجوارح والأركان وتصديق الجنان فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع أمركم بأربع أمركم بالإيمان بالله وحده إيه الإيمان قالوا قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قلنا الله ورسوله أعلم علمنا يا رسول الله إيه الإيمان ده الإيمان ده عبارة عن إيه فقال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتعطوا من المغنم الخمس فعرف النبي الإيمان هنا بالعمل صلاتي هي جزء من إيماني علشان كده ربنا سماها في القرآن إيمان وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم تجاه بيت المقدس لما كنتم تصلون إليها قبل قبل تحويل القبلة فربنا سمى العبادة إيمان ربنا سمى العمل إيمان بصوا شوفوا ازاي ربنا بيضع علينا القاعدة القرآنية القاعدة العقدية في صورة عمل بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون إذا على طول هيجي في ذهنك سؤال مين هم يا رب إيه صفات هؤلاء المؤمنين فربنا يبدأ يشرح لنا معنى الإيمان في الاصطلاح بالقرآن من خلال تحويل القاعدة لواقع عملي الذين هم في صلاتهم خاشعون مش بتسأل مش بتسأل ينفع اقرأ القرآن وانا نايمة بالليل قبل ما انام على السرير ولا لا هي مش بتسأل السؤال ده هي بتسأل وتقول يا شيخ ايه اهم الاعمال اللي انا اعملها علشان استحضر قراءة القرآن هي مش بتسأل اصلي ولا ما اصليش او باخر الصلاة ده هي بتسأل ازاي اخشع في الصلاة شفتوا الفارق الكبير الذين هم في صلاتهم خاشعون ادي عمل ادي عبادة والذين هم عن اللغو معرضون ادي اخلاق فمرة ربنا يقول لنا ان الايمان عبادة ومرة يقول لنا الايمان اخلاق والذين هم للزكاة فاعلون ادي عبادة والذين هم لفروجهم حافظون ادي اخلاق كملوا الآيات هتلاقوا عبادة أخلاق عبادة أخلاق وكأن ربنا بيقول لنا هو ده الإيمان الذي أريده منكم أيها المؤمنون إن الإيمان يتحول لواقع عملي ما تقوليش أنا مؤمن لا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لبعض الناس يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين عمال يغتاب ده ويقع في عرض ده ويجيب سيرة دي ويتكلم عن دي فالنبي قال لهم المعنى ده انتوا على فكرة لسه الإيمان لم ي... لم يستقر في القلب لأنه لو استقر في القلب لا يمكن ده يظهر منكم أبدا بحال من الأحوال ويجي النبي يأكد لينا إن الإيمان مش إنك تصلي وتصوم وتزكي وأنت سيء الخلق مع الناس لا يجي النبي يأكد لينا على معنى خطير جدا وهو إن الإيمان عبارة عن مجموعة من الأخلاق إنك شيخك اللي أنت اتعلمت على إيديه وحفظت العلم على إيديه مش بعد ما ربنا أكرمك وبقيت شيخ وداعية ومعروف ومشهور في الفضائيات إنك تنسى الشيخ بتاعك وإنك تتكبر عليه أو إنك تقع فيه في يوم من الأيام وتقول أصل هو أخطأ في المسألة الفلانية ليه؟ ده مش إيمان لأن الإيمان علمه لنا النبي لما قال إن حسن العهد من الإيمان الإحسان للشيخ اللي كان له فضل عليا زمان ده ده من الإيمان الإحسان للمدرس اللي كان زمان بيعلمني إن هذا من الإيمان إن حسن العهد من الإيمان ويقول لنا صلى الله عليه وسلم الإيمان هو الصبر والسماح الإيمان إنك تصبر على طاعة الله تصبر على الوضوء في, في شدة البرد وتصبر على إنك تنزل للصلاة والبرد شديد أو الحر شديد الإيمان إنك تصبر على معصية الله بالبعد عنها الإيمان إنك تصبر على قضاء الله وقدره والسماحة إنك تتعامل مع الناس بسماحة وتسامح وتعفو وتغفر وتلين وتكون رحيم وتكون لين في التعاون مع الناس فهنا النبي يقول لنا ان ده دلالة على الايمان دلالة على الايمان انك سهل لين مع الناس كلها ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا الحياء من الايمان الله ده النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يوضح لينا ويفهمنا ان الايمان ده معنى كبير قوي مش معنى صغير محدود احنا احنا كنا متصورينه الحياء من الايمان ان انت وانت خارجة تظبطي الطرحة بتاعتك تظبطي النقاب بتاعك يعني لو العباية قصيرة شوية تلبسي شراب اسود علشان ما فيش حاجة جزء من جسمك يبان انك يعني انك تكوني فاهمة ده لان ده من الحياء انك وانت واقفة عند البياع ايمانك بيظهر بكام الطماطم بخمسة جنيه طب عشان خاطري فين حيائك فين حيائك هو ده اللي احنا لازم نفهمه فهنا النبي بيدلنا ازاي القاعدة اللي بتقول الإيمان قول اللسان وتصديق الجنان وعمل بالجوارح والأركان ازاي تتحول لواقع على أرض الواقع قال النبي صلى الله عليه وسلم بصوا اخوانا الحديث ده حديث والله احنا لو فهمناه هنقول يا احنا قد ايه اصلا مقصرين في معاني الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن شوفوا المؤمن ما قالش المسلم المؤمن من المؤمنين بمنزلة الرأس من الجسد فإذا تألم الجسد تألم الرأس الله أكبر المؤمن كده لما يكون في حد من المؤمنين بيتألم هو بيشعر بألمه وده اللي النبي قاله ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره إلى جنبه جائح ده مش مؤمن لأن المؤمن عامل مع أخواته زي الرأس والجسد بالظبط ده النبي هنا بيحول قواعد الإيمان لواقع ملموس في حياة الناس يا ترى إحنا فين من الكلام ده إحنا فين من الكلام ده الكلام ده ضايع عندنا ليه هقول لكم باختصار الكلام ده ضايع عندنا لان احنا خدنا قواعد الايمان اللي هي عبارة عن قواعد واصول نحفظها وادلتها وجزاكم الله خيرا ما حولناهاش لارض الواقع حضرتك النهاردة لما بتنزل بوجبة اكل للبواب اللي ما عندوش اكل او لجار ليك كان فقير هو ده الايمان هو ده الايمان اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عليه زميلي اللي معايا في الشغل بيمر بضائقه ماديه يا عم ودي يجي واحد يقول لك ده بيمر احنا عايزين يا جماعه يقول لك يا عم كبر دماغك فكك يا عم ده مش المؤمن ده مش ايمان الايمان هو من قبل ما يعني من قبل ما يتعرف وسط الناس ان الراجل واقع في مشكله انا كنت جنبه وبساعده واقف جنبه لان هو ده من مقتضيات الايمان قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم هو ده المؤمن هو ده المؤمن عرفتوا ليه إيه احنا احنا عندنا مشاكل في المجتمع رغم ان احنا درسنا عقيدة كتير لان احنا درسنا العقيدة عشان نكون دارسي عقيدة ما درسناش عقيدة من باب ان احنا نكون رجال عقيدة نرجع تاني ونقول ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحط لينا قواعد مع القاعدة دي ادلة كتير جدا تقول لنا ان الايمان ده مجموعة عبادات ومجموعة اعمال احنا بنسعى لها انا ماشي على الطريق فلقيت حجر في وسط الطريق انا كنت يعني كنت عامل حادثة بسببه فركنت العربية في جنب ونزلت انا واولادي وشيلنا الحجر وحطيناه بجنب في جنب بعيد عن الناس انتوا ايه اللي نزلكم احنا ما انزلنا الا ان الايمان منه اماطة الاذى عن الطريق من الايمان احنا شلناه علشان كده احنا شلناه علشان كده شلناه علشان ما نأذيش حد في يوم من الايام انا في يوم من الايام جاري آآ آآ عايز يتحرك بعربيته وانا جيت بعربيته قمت راكن قدام الجراج بتاعه وسبت العربية وطلعت نمت وانا عارف ان هو بيخرج بعربيته الان واذيت جاري فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان ده مش ايمان ده مش ايمان اللي يؤذي جاره ليس هذا من الإيمان بحال من الأحوال يبقى إذا إحنا لو طبقنا القاعدة اللي إحنا خدناها الإيمان هو تصديق الجنان وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان بهذه الصورة أو بهذه الآلية المسألة هتختلف معنا كتير جدا ويجي النبي يأكد علينا ويقول لنا خدوا بالكم المطلوب منكم أنتوا كمؤمنين إن كل يوم تسعى لاستكمال إيمانك إن كل يوم تسعى إن الإيمان بتاعك يكمل وده السؤال اللي بنرد بيه على كتير من اخواننا واخواتنا اللي بيقول انا اشعر بفطور في الايمان فنساله بتقيم الليل لا بتقرا قران لا مداوم على اذكارك لا بتسمع درس علم لا بتدعو الله سبحانه وتعالى لا بتدعو الى الله سبحانه وتعالى لا بتصل الارحام لا بتقوم الليل لا ب... ب... بتبر والديك لا طب انت بتتصدق لا بتصوم نوافل لا طب انت النهارده لما يكون عندي ده قدر الايمان ال 73 شعبه مع كل واحده بقول لا بينزل ينزل ينزل ينزل ينزل في الوقت ده انا هشعر بضعف الايمان واشعر بالفطور علشان كده حل الفطور وحل ضعف الايمان ايه ابدأ بقى زود كل يوم واحدة واحدة زي ما هيأتي ان شاء الله الدرس القادم باذن الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا محتاجين احنا كل يوم نستكمل ايماننا ونعلي ايماننا ونزود ايماننا ونجتهد ان الايمان ده يزيد زي ما كان عمر بيقول لاصحابه تعالوا يجمع اصحابه يقول اجلسوا بنا نزداد ايمانا اقعدوا مع بعض نقرا شويه قران نذكر ربنا حد يخوف حد بموعظه او نصيحه نزداد ايمانا هو ده المعنى اللي احنا عايزينه المعنى اللي احنا عايزينه قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان وكأن النبي بي بيلفت أنظارنا اوعى في يوم من الأيام ترضى بالقليل إيمان احنا عايزين كل يوم نزداد إيمانا قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا احنا عايزين النبي لما يقول لنا كمل من الرجال كثير يبقى النبي بيقول لنا خدوا بالكم ان في رجال كتير جدا ما شاء الله اجتهدوا وحرصوا ان هم يكملوا ايمانهم فوصلوا لمرتبة الكمال الايماني بفضل الله انتوا فين احنا فين من الكلام ده اخ من اخواننا بعد ما اديت الدورة دي في من عدة سنوات قام رايح على كتاب شعب الإيمان وبدأ يكتب شعب الإيمان ما هو الإيمان عبارة عن 73 شعبة فبدأ يكتب الشعبة الأولى 1 2 3 4 5 6 كتب ال 73 شعبة وكل يوم الصبح كل يوم الصبح من شعب الإيمان بر والدين يروح لوالده يسلم عليه ويقبل إيده ويسلم على والدته ويقبل إيديها ويقوم جاي على الشعبة الأولانية عامل عليها صح الصدقة شعبة يتصدق ويكتب عليها صح الذكر شعبة وهو راكب عربيته راح الشغل شعبة صح ويبدأ يكتب صح قدام الأعمال دي كلها آخر يوم يروح البيت يقول الحمد لله أنا عملت النهاردة خمسين عمل من شعب الإيمان تخيلوا حال قلب هذا الإنسان عامل إزاي إيمانه عامل إزاي وهو ده التطبيق العملي وهو ده التطبيق العملي لقول القائل لقول القائل في تعريف الإيمان هو تصديق الجنان وقول اللسان وعمل بالجوارح والأركان فهمتوا؟ فهمتوا المعنى؟ آخر قاعدة معانا النهاردة عشان ما نطولش عليكم هي قاعدة بسيطة وناخد ونختم بثمرات الإيمان إن شاء الله القاعدة دي بتقول القاعدة دي بتقول ان الإيمان مش ثابت بل بيزيد وينقص الإيمان بيزيد وينقص يعني ايه بيزيد وينقص الإيمان في بعض الأوقات بيزيد جدا مثال مثلا زي حالنا كده في أواخر رمضان اعتكاف تهجد طويح قيام ليل صلاة ذكر صلاة على النبي حضور مجالس علم مجلس علم في درس الترويح ومجلس علم في درس التهجد ونحضر بعد الفجر درس درس بعد الفجر وصلاة الضحى و... فبتكون نتيجة إيماننا بيعلى جدا فالإيمان بيزيد وينقص القاعدة دي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لنا في القرآن قال الله سبحانه وتعالى وإذا تليت عليهم آياته ها زادتهم إيمانا قال تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم ها وزدناهم هدى قال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا قال الله سبحانه وتعالى وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا فهنا ربنا بيوضح أن المؤمنين بيزدادوا إيمان فالإيمان بيزيد وفي بعض الأوقات الإيمان ده بينقص حتى لا يبقى منه شيء حتى لا وفي بعض الأوقات الإيمان ده بيخرج من الإنسان تماما كده كما قال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا زنى نسأل الله السلامة والعافية خرج الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة فإذا تاب عاد إليه إيمانه فالإيمان بيزيد وبينقص وبعض الأوقات بيخرج من الإنسان تمام وبعض الأوقات يفضل يضعف يضعف يضعف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب العباية دي هي لونها كحلي مع الغسيل الكتير بتبدأ لونها يروح لونها بيروح الإيمان كده يفضل يضعف يضعف يضعف يضعف يضعف يضعف فقال صلى الله عليه وسلم فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم فالإيمان بيزيد وبيضعف والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين ففي نقصان في الدين فبيسألوا النبي يا رسول الله طب احنا ديننا بينقص ليه قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم لأن هي ما صلتش وما صمتش فإيمانها بدأ يزيد عفوا إيمانها بدأ يقل شوية فده معناه ان التقصير في العبادات بيوصل للإيمان بيوصل إلى نقصان الإيمان طب احنا نعمل ايه يبقى عيننا على طول ايه اللي يزود إيماننا ما اللي ايه الاشياء اللي تزود ايماننا اهو انا هحول القاعده لواقع بيننا وبين بعض واحد الاقتراب من القران قراءه وعلما وتدبرا وعملا كل ما هتقرب من القران ايمانك هيزيد مش انا اللي بقول كده ده ربنا بيحول لينا القاعده ان الايمان بيزيد وينقص الى واقع عملي قال تعالى واذا تليت عليهم اياته زادتهم إيمانا فلما قعد وبدأ يسمع القرآن وبدأ يدور في التفسير على معاني القرآن وبدأ يتدبر وبدأ يعمل بالقرآن إيمانه زاد فهنا نقول ارتباطك بالمعلمة بتاعتك وحفظك للقرآن وتدبرك لمعاني القرآن واجتهادك انك تختمي علشان تبدأي تدرسي القرآن وتعلمي القرآن هذا مما يدفع الإنسان لزيادة الإيمان جدا طب هتأثري مع المعلمة ومش هتحفظي ومش هتتدبري ومش هتداومي على القراءة الإيمان هيبدأ يقل اتنين الرفقة الصالحة والرفقة الطيبة هي من أقوى ما يعين الإنسان على زيادة الإيمان لذا قارن الله سبحانه بين وجودك في رفقة صالحة معينة على طاعة الله وبين زيادة الإيمان قال تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم كانوا مع بعض على الطاعة والعبادة والقرب من ربنا سبحانه وتعالى قال, قال تعالى وزدناهم هدى وجودنا في المجتمعات دي ربنا سبحانه وتعالى يفتح علينا جدا ثلاثة حضورنا لمجالس العلم وجلساتنا بيننا وبين بعض لما يكون فيها ذكر لله سبحانه وتعالى هو ده اللي هيزود إيماننا قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله ها وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إذا ذكر الله إيه اللي حصل هنا إن هم يعني إيه ذكر الله مجلس علم اسمه ذكر الله حضور خطبة الجمعة من بدري اسمها ذكر لله سبحانه وتعالى قعدتنا مع بعض بنقرأ في كتاب من الكتب اسمها ذكر الله عز وجل علمت أولادي مجلس بنجيبه عشان نقرأ نقعد فيه مع بعض ونقرأ فيه رياض الصالحين ذكر الله عز وجل مجالس الذكر دي هي المجالس دي اللي بتعلي الإيمان وده اللي خلى الصحابة يقولوا وده اللي النبي عمله مع الصحابة فخلاهم يقولوا إنا لا نكون معك فتذكرنا بالجنة والنار فكأننا نراها إيه رأي عين إيماننا بقى عالي جدا لدرجة إحنا شايفين الجنة والنار ثلاثة ثلاثة العمل العمل الصالح الاجتهاد في الأعمال الصالحة زي ما قلت لكم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة لو قلنا أعلى رقم 79 شعبة فكل شعبة معناها ان الإيمان بيوضع في قلب الإنسان في بعض الإيمان فذكرت ربنا شعبة دعيت ربنا شعبة استغفرت ربنا شعبة تبت إلى الله شعبة بر الوالدين شعبة صلة الأرحام شعبة الدعوة إلى الله شعبة كل ما أنا بعمل كده الإيمان بيزيد في قلبي فعلى قدر العمل اللي أنا بعمله على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى بيعيننا الأمر الرابع هي معرفة الله سبحانه وتعالى ودي من أكتر الأشياء اللي بتزود الإيمان في القلب عشان كده بقول لكم تحويلها للواقع اسمعوا كتير سلاسل في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى الأمر الخامس الأمر الخامس قلة المعاصي ابعد عن المعصية الإيمان إذا كان بيزيد بالطاعة فبعدك عن المعصية من أقوى الأسباب اللي بتخلي برضو الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى الإيمان عنده يزيد بفضل الله سبحانه وتعالى آخر نقطة معانا النهاردة هو فضل الإيمان وثمرة الإيمان لو أنا بالفعل حصلت الإيمان بالطريقة اللي الشيخ بيقول عليها دلوقتي إيه الثمرات اللي أنا ممكن أجنيها تلك عشرة كاملة عشر ثمرات هن هنسردها سريعا طبعا الثمرة الأولانية الحياة الطيبة إنك تكون سعيد في حياتك قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ها أنا بقيت مؤمن أهو إيه النتيجة قال تعالى فلنحيينه حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة قال الله سبحانه وتعالى إلا قوم يونس لما أمنوا لما أمنوا إيه اللي حصل كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين يبقى إذا الحياة الطيبة أول ثمر من ثمرات الإيمان على قدر ما أنت بتحصل الإيمان على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى بيديك حياة طيبة واقعها في حياتنا إيه؟ حياة طيبة مع زوجتك حياة طيبة مع أولادك حياة طيبة في عملك حياة طيبة مع اللي حواليك حياة طيبة حياة سعيدة اتنين طمأنينة القلب والنفس الإنسان كلما ازداد إيمانا كلما كان عنده نوع من أنواع الطمأنينة والسكينة علشان كده أكثر الناس إيمانا ما تلاقوش بيدور على الانتحار اللي بيدور على الانتحار ده اللي قلبه بقى خاوي من الإيمان الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله آمنوا فقلوبهم مطمئنة قلوبهم ساكنة قال الله سبحانه وتعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه في قراءة لعكرمة ومن يؤمن بالله بصوا اللي جاية دي ها يهدأ قلبه قلبه يبقى هادي شفتوا القراءة شفتوا المعنى ثلاثة ولاية الله لهذا العبد الله يتولاك ولاية خاصة بها بهذا العبد المؤمن ولاية النصرة ولاية التأييد ولاية دفع الشرور عنك الله تولاك فيدفع عنك كل شر وينصرك ويعينك ويرفع من قدرك ويرفع من شأنك ويعزك في الدنيا والآخرة قال الله عز وجل الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور يطلعك من الظلمات إلى النور سواء كانت الظلمات دي ظلمة معصية ولا كانت الظلمات دي ظلمة مشكلة من المشكلات أنت واقع فيها قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين قال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله والمؤمنين كل دي من أثار ولاية الله عز وجل إن ربنا سبحانه وتعالى يتولاك أربعة عطايا الله سبحانه وتعالى بالخير والبركة إن ربنا يصب عليك الخير صبا يصب عليك بالبركة في حياتك مع أولادك ومع زوجتك وفي مالك وفي علاقاتك مع الناس وفي مشروعاتك وفي حياتك وفي شغلك وفي عملك قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا يوم ما يؤمنوا إيه اللي يحصل قال تعالى فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لإيه آه لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ما تلحقش على البركات اللي نازلة من السماء والبركات اللي طالعة من الأرض الأمر الخامس حب الله عز وجل لك وحب الخلق لك ربنا عز وجل يحبك والناس كلها تحبك كما قال الله عز وجل إن الذين آمنوا شوفوا الإيمان اهو وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وابن عباس هنا قال إن الود هنا ود إما من الله وإما من الخلق الناس كلها تحبك والناس كلها يكون لك عندها مقدار الأمر السادس لا خوف عليك ولا حزن عليك لا في الدنيا ولا في الآخرة لا خوف ولا حزن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون سبعة النجاة من كل كرب ربنا ينجينا من كل كرب ومن كل مشكلة بهذا الإيمان قال الله عز وجل في شأن يوسف في شأن يونس فاستجبنا له ونجيناه من الغم ها وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين ثمانية هداية الله لك إن ربنا دايما يبصرك بالطريق الصحيح ويدلك على الطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تسعة الأمن في الدنيا والآخرة الأمن في الدنيا والآخرة قال الله سبحانه وتعالى فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن الأمر العاشر والأخير هي الثبات في مواجهة الفتن مهما كانت الفتن عظيمة مع قوة إيمانك الفتن دي تتبدد لإنسان عنده إيمان قوي داخل القلب على قدر رسوخ الإيمان في القلب لا تهزه فتنة نزل الإيمان في قلب بلال فمهما عذبوه لا يقول إلا أحد أحد الصحابة عذبوا ثبتوا على دينهم وثبتوا على إيمانهم ابتلوا بكل أنواع البلاءات ثبتوا على دينهم وثبتوا على ايمانهم وانتوا برضو شاب جاي بيقول لي انا مبتلى بفتنة نساء اقول له له ضعف الايمان راجع ايمانك مرة تانية وعلي ايمانك تنظر كده للبنات إيه، بنت عدت وخلاص ولا ولا ولا ولا تشغلك اصلا شاب بيقول انا مبتلى بفتنة المال وبجيب مال من حرام اقول له لضاعف ايمانك علي ايمانك تثبت امام هذه الفتنة انا مبتلى امام فتنة الواقع الاباحيه علي ايمانك وعلى قدر علو الايمان لا يعني تبتعد تمام الفتنة دي عشان حتى كده هم بيقولوا حتى احنا بنتعجب ان في رمضان العالم الاسلامي نسبة المشاهدة للمواقع الاباحيه بتقل جدا جدا جدا ليه ما هو على ايمان الناس فلما على ايمان الناس بعدوا تماما عن هذه المواقع فإذا الثبات أمام الفتن تلك عشرة كاملة عشر ثمرات من ثمرات الإيمان وبكده نكون احنا النهاردة بفضل الله خدنا يعني مجموعة من القواعد البسيطة القاعدة الأولى, الأولى في تعريف الإيمان لغة وفيها ثلاث قواعد الإيمان هو التصديق آه، وهو معناه تحم... الدخول في صدق الأمانة التي ائتمن الله العبد عليها اثنين إظهار الخضوع والتسليم للشريعة ثلاثة وده كان معنى مهم الثقة والخضوع لله سبحانه وتعالى خدنا المعنى الاصطلاحي ودي القاعدة كانت الرابعة الإيمان هو تصديق الجنان وقول اللسان وعمل بالجوارح والأركان القاعدة الخامسة هو أن هذا الإيمان يزيد وينقص القاعدة السادسة كيف يزيد الإيمان وكيف يزيد الإيمان وكانت القاعدة الأخيرة ثمرات وفضائل هذا الإيمان والدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى هندخل بقى في صلب أصول الإيمان وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى إيمان الربوبية وإيمان الألوهية وإيمان الأسماء والصفات جزاكم الله خيرا أحسن الله عليكم هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم